بسم الله الرحمن ذوق الرحيم الثمرة موقع الرباني ذوق الثمرة الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب ذهاب إلى مقاصد العبادات غوص إلى أسرار العبادات ذوق الثمرات ذوق الثمرات ذوق الثمرات طعم جديد للحياة ذوق الثمرات طعم جديد للحياة طعم جديد للحياة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله انا احبكم في الله ذوق الثمرات ذوق الثمرات إنه ذوق الثمرات ذوق الثمرات قضية لمسلم يعيش في حرور هذه الدنيا ذوق الثمرات مسألة تحتاج إلى أن تتذوقها القلوب حين تسمعها الآذان. ذوق الثمرات ذوق الثمرات معنى جديد في حياة إيمانية مؤتلقة. ذوق الثمرات طعم جديد للحياة. وذوق الثمرات ذهاب الى مقاصد العبادات ومغزاها ذوق الثمرات غوص الى اسرار العبادات ومطالبها العاليه ذوق الثمرات هي المعنى الاعم لكي يظل الانسان متشبثا بالعمل قائما وملازما فيه الثبات حتى الممات ذوق الثمرات ذوق الثمرات ان يستشعر العبد نعمه الله عليه في هذا المعنى نعمه الله عليه في فرض العبادات ذوق الثمرات أن ي... أن يتحرى العبد مواقع قطر الرحمات ومنازل ومهابط السرور والفرح بالله ذوق الثمرات ويا له من ذوق لثمرة إنها في البداية شجره غرس شجرة ثم كبرت الشجرة وعلت وخرجت فروعها ثم أزهرت ثم كانت هذه الزهرة ثمرة يانعة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنًا ولكن الله حبب اليكم الايمان و وزينه في قلوبكم ذوق الثمرات اخوتي ونعود ونعود الى السؤال من اين تاتي اللذه والجواب جاهد حتى تألف قال الله جل جلاله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم والذين جاهدوا فينا لم القسم لنهدينهم ونون التوكيد المشددة الله جل جلاله وعد وعد الله لا يتخلف والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين إخوتي إنها قضية المجاهدة لجني الثمرات لذوق الثمرات تحتاج إلى مجاهدة للنفس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب ويقول ابن القيم اسمع اسمع الكلام اللذيذ ده كلام زي الفل وأحلى قال ابن القيم في كتابه الجميل مفتاح دار السعادة المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب وقد أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم وأن من آثر الراحة فاتته الراحة من الأول تاني طب صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة فيش حاجة بتيجي بالراحة اشمعنى انت عايز الجنة تيجي بالراحة مفيش حاجة بتتحصل بالراحة احنا بنقول كده اللي النهاردة يريد ان يصير غنيا عنده ملايين بالراحة يبقى نصاب وحرامي اما اذا اراد ان يأتي بها من حلال على وجهها تعب ومشقة النهاردة الولد اللي في الثانوية العامة عايز يجيب 90% بالراحة ينام ويحلم بها ولا مسألة محتاجة منه صبر وجهد و... و... وسهر وتعب ليل ونهار وهكذا هقول لك حاجة بمنتهى البساطة والسهولة منتشرة في زماننا للأسف الشديد النهاردة اللي بيدوروا على الرشاقة والجمال والأناقة مش بيعملوا بيقولوا عليه ايه رجيم آه رجيم ها آه بيتركوا كثيرا من الشهوات نفسهم ياكلوا مثلا حاجة فاكهة بيحبوها نفسهم ياكلوا لحمة بيحبوها نفس نفسهم ياكلوا ولكن بيمتنعوا يتركوا كل هذا ويشربوها دايت عشان ايه لكي يدركوا هذا الذي يريدونه فلماذا تريد الآخرة بالراحة وتقول الدين يسر والدين سهل ده كلام سيدنا النبي الدين يسر هو يسر لكن انت عايز تيسر اليسر مش تيسره قصدي تترك اليسر عايز تعيش على هواك وعلى مزاجك هو يعني لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا بيصلي المغرب بسورة الطور صلى المغرب مرة بسورة الأعراف هو ده اليسر لما كان بيسجد عشر تسبيحات سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى عشر تسبيحات هو ده اليسر هو ده التخفيف اللي أمر بيه ما هو مش هيؤمر بشيء ويعمل خلاف وصلي عليه صلى الله عليه وسلم وعشر تسبيحات في السجود تخالف هواك صح ولا لا فلذلك المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة مسألة محتاجة تعب ولا يعبر علي ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب لا يعبر إليها إلا على جسر من التعب وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم الناس اللي نايمة ومستنيين زي ما بيقول كده أحد الناس يقول أنا كنت نايم ليلة 27 رمضان وشفت ليلة القدر في المنام هي ليلة القدر بتيجي للي نايمين شفت في المنام الناس اللي صاحية واقفة طول الليل تصلي ما شافوهاش هو شافها وهو نايم في المنام ده بيضحك على نفسه أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم وأن من آثر الراحة فاتته الراحة اللي بيفضل الراحة ما يلاقيش راحة وأنه بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة لما الحاجة بتيجي بالراحة ملهاش طعم أما الحاجة لما تيجي بعد تعب ومشقة الإنسان يفرح بيها ويسعد بيها ويطير بيها فلا فرحة لمن لا هم له ولا لذة لمن لا صبر له ولا نعيم لمن لا شقاء له ولا راحة لمن لا تعب له امتى احس بطعم النوم لما اكون سهران وتعبان والواحد يضع جنبه كده يحس بطعم الراحة وطعم النوم اما اللي نايم يتقلب عشر ساعات وبعدين قام راح مشوار ورجع ينام تاني طعم ايه بقى طعم ايه بقى وراحة ايه مفيش ما هو مرتاح من اثر الراحة فارق الراحة النعيم لا يدرك بالنعيم بل اذا تعب العبد قليلا استراح طويلا واذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده ذلك لحياة الابد وكل ما فيه اهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة والله المستعان فهو صبر ساعة ولا والله المستعان ولا قوة إلا بالله وكلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى كان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل كما قال الشاعر وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام أخي إذا أردت اللذة جاهد حتى تألف قال بعض العلماء من أراد أن تواتيه نفسه على الطاعة عفوا فسوف يطول انتظاره بل لابد أن نحمل أنفسنا على الطاعة كرها قهرا قسرا اللي هيستنى بقى بعض الناس لما تقول له قوم الليل يقول لك طيب بس ايه اما يبقى في يوم كده اكون نايم بالنهار ومرتاح كده عشان الواحد يقوم الليل كده وهو منتعش ومفرفش ومصحصح عمره ما هيقوم الليل تقول لواحد تصدق يقول لك بس اما الواحد يبقى معاه فلوس كده وايه وعشان الواحد لما يتصدق من واسع برضه تبقى صدقه جامده تبقى صدقه عليها القيمه عمر ده ما يتصدق اللي تقول له اسرد الصيام كده اسبوعين ثلاثه ورا بعض عشان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك وتقوم نفسك وتذلل نفسك لله عز وجل يقول بس الواحد ايه برضه يحتاج لها قبلها فتره ان هو مش هيصوم سيبك منه اقعد احفظ قران اه كان يقول ايه يا ابني احفظ القران يقول بس الواحد يخلص الكليه وموضوع المذاكره وشده الاعصاب بتاع الامتحانات ونبدا بقى ايه نحفظ قران خلص الكليه بس الواحد بس ايه يخلص الجيش ويرتب اموره ويظبط نفسه كده وبعد كده الواحد يحفظ بقى يبقى دماغه فايقه ورايقه خلص الجيش طيب بس الواحد يتعين ويستلم شغلانه كده ويبقى له مرتب ثابت وحياته تستقر ويبدا على طول يحفظ قران يشتغل شغلانه بس الواحد يتجوز بقى كده وايه يهدى ويستقر وخلاص بقى بقى له بيت وبقى له وضعه يبدا يحفظ قران على طول اتجوز المدام حامل ايه ولدت اه عند الدكتوره عند الدكتور عند امها مسافرين عيانه تعبانه ومات ولم يحفظ القران هو ده سيب نفسك عشان يوم من الايام تواتيك بسهوله مش هيحصل لابد من حمل النفس على العمل الصالح قسرا ارغم نفسك على الصلاه قاعد كسلان ليه قوم روح المسجد اتحرك هذا الانسان الذي يريد ان تاتيه نفسه على الخير عفوا عمرها ما هتيجي قال بعض السلف عودوا انفسكم على الخير فان النفوس اذا اعتادت الخير الفته لا لا ده انا عايز اسوق كلمه قالتها امراه لابنائها قالت يا بني عودوا انفسكم الطاعه فان العباده عاده وان النفوس اذا اعتادت الطاعه ثم راودها الملعون على معصيه مرت بها المعصيه محتشمه وانتم لها منكرون لما النفوس تتعود الطاعه تبقى معتاده بقت عادتها الطاعه لو الملعون يراودها عن معصيه المعصيه ما تجيش ما تجيش كده يعني ايه, إيه, إيه متبذله المعصيه تيجي محتشمه وتبقى النفوس منكره لهذه المعصيه جاهد حتى تألف جاهد حتى تألف يقول ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله واعلم أن نفسك بمنزلة دابتك إن عرفت منك الجد جدت وإن عرفت منك الكسل طمعت فيك فأخذت منك حظوظها وشهواتها فالأمر بعد الله بيدك فاجتهد جاهد والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع لو سبت الطفل يرضع مش هيترك سيد يقوم أبدا لكن لو جيت تفطمه ينفطم فكذلك النفس إذا أطمعتها طمعت النفوس كما قيل علمها التحليق تكره الإسفاف علمها العز تأنف من الذل علمها الطاعة تترك المعصية النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل عود نفسك عود نفسك هي دي مشكلة كبيرة جدا ان بعض الناس تسأله في التدخين بتدخن ليه يقول لك عادة سيئة موضوع التلفزيون والقعدة قدام التلفزيون والفرجة على الحاجات الوحشة عادة سيئة موضوع ال ال النت والشات والكلام والدردشة وال و... ايه عادة سيئة طب وبعدين في العادات السيئة بتاعتك هتتخلص منها امتى هتبدأ عادات طيبة وعادات طاهرة وعادات نظيفة وعادات الصالحين امتى لو جاهد حتى تألف جاهد حتى تألف قد تجد صعوبة في بادئ الأمر عليك بالمصابرة والتحمل قال الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا ها وصابروا ها ورابطوا ها واتقوا الله لعلكم تفلحون عايز تفلح السكة كده صبر ومصابرة ومرابطة وتقوى وبعدين الفلاح خطوة خطوة درجة درجة مرحلة مرحلة هي الطريق محتاج كده انك تمشيه بالطريقه دي واحده واحده حتى تصل الى الله سبحانه وتعالى وتاكد ان التعب انما يكون في البدايه فقط ثم تاتي اللذه يقول ابن القيم عليه رحمه الله السالك في اول الامر يجد يجد تعب التكاليف والمشقه في العمل لعدم انس قلبه بمعبوده فاذا حصل للقلب روح الانس زالت عنه تلك التكاليف والمشقات فصارت الاعمال والعبادات قره عين له وقوه ولذه يا سيدي ايه الكلام الكبير ده جميل رائع كلام ابن القيم في اول الطريق لازم تحس بتعب مش متعود الانسان اللي هو بيصلي في المساجد اللي هي بنسميها المجري السريع خلص بسرعه لما يجي يصلي بقى في مسجد بيصلي بجزء في رمضان مثلا يعني اول ليله يحس ان ظهره وجعه تعب معلش هيجرى ايه حس هو واقف ان هو تعبان اوعى تقعد قاوم ركز واصطبر وما تغيرش روح تاني يوم قاوم واثبت فالتعب انما يكون في البدايه ليه لان القلب لم يشعر بالانس بالرب لسه لسه محتاجه وقت فاذا حصل للقلب روح الانس زالت عنه تلك التكاليف ابن القيم بيقول حاجه حاجه خطيره لم اجد غيره قالها حاجه رائعه وجميله قوي يقول ان بين العبد وبين الرب قواطع تقطعه عن الله قال فاذا جاهد نفسه فتخطاها صارت اعوانا له بعد ذلك شيء عجيب جدا ومجربه ودي حقيقه ان احيانا يبقى في قواطع بتقطعك عن ربنا وتمنعك عن ربنا آآ آآ عوائق هذه العوائق إذا الإنسان جاهدها فتخطاها انقلبت أعوانا أغرب الأعوان أغرب وأعجب الأعوان اللي تعينك على طاعة الله أعدائك اللي كان بيحاربك في الأول اللي هي نفسك نفسك اللي كانت واقفة قدامك ما نقدرش مش هينفع ما مش هقدر نفسك دي إذا عدتها تصير هذه النفس نفسها إذا ذاقت طعم الطاعة وذاقت حلاوة الطاعة تصير أكبر الأعوان لك عاون ليك على إنك أنت تسير إلى الله سبحانه وتعالى وتصل إلى المولى جل جلاله لذلك خذها خذها مني وانطلق كيف نحصن كيف نحصل هذه اللذة جاهد حتى تألف يقول ابن الجوزي حاسب نفسك في خلوتك وتفكر في انقراض مدتك واعمل في زمان فراغك لوقت شدتك وتدبر قبل الفعل ما يملى في صحيفتك وانظر هل نفسك معك او عليك في مجاهدتك لقد سعد من حاسبها وفاز والله من حاربها وقام باستيفاء الحقوق منها وطالبها وكلما ضعفت عاتبها وكلما توقفت جذبها وكلما نظرت في آمال هواها غلبها إخواني المؤمن مع نفسه لا يتوانى عن مجاهدتها وإنما يسعى في سعادتها فاحترز عليها واغتنم لها منها فإنها إن علمت منك الجد جدت وإن رأتك مائلا عنها صدت وإن حسها الجد بلحاق الصالحين سمعت وقفت قفت آثارهم يعني وإن توانى في حقها قليلا وقفت وإن طالبها بالجد لم تلبس أنصفت وأنصفت وإن مال عن العزم أماتها وإن التفت عنها عربدت نفسك اللهم أصلح لنا نفوسنا اللهم لينها واجعلها لينة منقادة أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله